بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم سدد رميهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم املأ قلوبهم بالإيمان اللهم وحد صفهم اللهم أمدهم بمدد من عندك اللهم أمدهم بجند من عندك اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي السودان وفي اليمن وفي فلسطين وفي لبنان اللهم أعنهم ولا تعن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم وانصرهم على من بغى عليهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداو جرحاهم اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم وبمن عاونهم يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم واقذف الرعب والوهن في قلوبهم وأبدانهم واجعل الدائرة تدور عليهم واجعل بأسهم بينهم شديد آمين إن شاء الله في مجلس اليوم نستكمل الكلام آه، عن آه، آه، العلاج علاج مرض الشهوة ومهم جدا اللي ما سمعش الدروس اللي فاتت يرجع ايه يسمعها عشان آه، زي ما كنا بنقول ان الدروس مبنية على بعض فلو تفتكروا احنا كنا اتكلمنا ان من اسباب من اسباب سقوط الانسان في الشهوة المحرمة اطلاق البصر يعني قلنا ان دي من اسباب من اسباب الفتنة فمن اسباب العلاج ان الانسان يجاهد نفسه في العبادة دي وهي عبادة عظيمة جدا يا أخوانا والله يعني إن الإنسان يركز قوي على موضوع غض البصر ويجاهد نفسه فيه ويحاول إن هو دايما يبقى مستحضر المعنى ده إن أنا آه، خصوصا في الزمن اللي احنا فيه إن أنا بيني وبين آه، ربنا سبحانه وتعالى في علاقة خاصة في كل لحظة وانت ماشي في الشارع ولما يعرض الإنسان مثلا نظرة حرام ولا حاجة والإنسان يستحضر إن ربنا سبحانه وتعالى يراه وإن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه وإن ربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويستحضر المعاني دي ويجدد المعاني دي مرة بعد مرة في قلبه ويغض بصره مش عشان أي حاجة غير إن بس ربنا سبحانه وتعالى يراه خوفا من الله سبحانه وتعالى وحياء منه ف- ف- اعظم صله دي اعظم يعني لما تقعد تتخيل كده هو في اجمل من كده ان انت ان انت تبقى ماشي في الشارع كده آه، حاسس ان انت موصول بالله سبحانه وتعالى في كل لحظه وانت ماشي كده آه، ب- مش عايز تبص على حاجه لا ترضيه سبحانه وتعالى عايز تشكر نعمه ال ال النظر اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بها فاحنا عايزين ندخل من الباب ده ان هي عباده بتخليك موصول بالله سبحانه وتعالى ان البنت وهي نازله مثلا من بيتها رايحه الجامعه وهي نازله بتجاهد نفسها في العباده دي الشاب وهو نازل من بيته ورايح الجامعه وماشي في الشارع و... وانا ماسك الموبايل بتاعي انا بجاهد نفسي في العباده دي ان انا هترك النظر للحرام ليه يعني مفيش حد يعني مفيش حد مثلا لو انا بصيت بصه مثلا هي هيعاقبني مفيش حد شايفني انا ماشي لوحدي ولا ماسك الموبايل لوحدي ايه اللي يخلي الانسان إن هو يترك النظر للحرام الخوف من الله سبحانه وتعالى الحياء من الله سبحانه وتعالى حب الله سبحانه وتعالى شكر هذه النعمة فالمعنى ده بيخلي الانسان يشعر بالصلة لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى آه، ذكر يعني في سورة النور احنا اتكلمنا عن موضوع غض البصر بالتفصيل في مجالس سورة النور في مجلس غض البصر للرجال ومجلس غض البصر للنساء لكن لما الإنسان يتأمل في في الآية في آية غض البصر ربنا سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان والذي أكرم الإنسان بهذه النعم والذي أنزل هذا الدين وهذا الوحي ربنا سبحانه وتعالى العليم الحكيم الخبير هو اللي يقول سبحانه وتعالى للإنسان إن غض البصر ده هذا فيه الطهارة فيه الرفعة فيه النماء ذلك أزكى لهم والمعنى ده فيه طهارة مع النماء فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لي إن غض البصر ده من أسباب طهارة القلب ومن أسباب إن الإنسان الدرجة بتاعته ترتفع عند الله سبحانه وتعالى يبقى دي عبادة أنا ما سيبهاش أنا كنت بقول قبل كده لحد من الشباب إن غض البصر في الزمن اللي إحنا فيه هذه م- م- عبادة من عبادات الأولياء من علامات آه، من علامات القرب من علامات التقوى من علامات الولاية إن الإنسان يداوم على غض البصر ولا ينظر إلى الحرام فلما تأمل في الآية إن ربنا سبحانه وتعالى يخاطب المؤمن لأن إيه اللي يمنع الإنسان إن هو يبص على شيء حرام؟ إيه اللي يمنعه؟ زي ما قلنا لو هو لو هو لوحده خالص ومحدش شايفه أو في مجتمع ده شيء مش مستنكر فيه إيه اللي يمنعه؟ الشاب اللي واقف على ناصية شارع وقدامه بنت معدية بنت جميلة إيه اللي يمنعه إن هو يبص عليها؟ لما تقعد تفكر كده هل في قانون مثلا يمنعه إن هو لو نظر للمرأة اللي ماشية في الشارع يعاقب؟ قانونا يعني؟ لا مفيش قانون يمنعه طب ايه اللي هيمنع الشاب ان هو ينظر ايه الدين اصلا اللي موجود على وجه الارض اللي فيه حاجه اسمها ما تبصش على آه، آه، عورات الرجال ولا عورات النساء ان انت تغض بصرك حتى عن زينه الدنيا ده فين يعني مين اللي ماشي بيجاهد نفسه في غض البصر آه، ان هو ما يبصش على شعر واحده ولا على جسم واحده ولا مين ده فين غير عند اهل الايمان م- المسلمين فاستحضار المعنى ده مهم جدا ان ده خطاب ليا ده مخصوص ليا انا بس قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم وتفتكر الكلمه دي كده، ذلك ازكى لهم ان ده اطهر ليا ان الله خبير بما يصنعون فده من اسباب العلاج طبعا لان لو هو غض بصره الشهوه لا تستثار الاثاره اللي بتحصل له لما بيطلق بصره شو طول ما هو قاعد يبص على الحرام آه، فالشهوة بتاعته بتستثار والشيطان بيزين النظرات دي زي ما كنا ذكرنا في الأحاديث في المرات اللي قبل كده الشيطان يزين هذه النظرات إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان فلو هو قطع الطريق ده على الشيطان ومدخل الشيطان مش كان ابن مسعود رضي الله عنه بيقول ما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع فهو خلاص أنا مش هبص فهيقطع إيه؟ هيقطع هذا الطمع من الشيطان مش هيدخل ملوش سبيل إن هو يدخل قلب الإنسان لأن هو قطع هذا هذا السبيل وذلك لما مثلا تسمع حديث إن في واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه وهو يشتكي وأنت تحس إن إن كأن سيدنا جرير رضي الله عنه كأن هو متضايق ويقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة أو عن نظر الفجاءة عارفين هو بيسأل عن إيه يعني سيدنا جرير مش بيتكلم فيه هو أنا غض بصري ولا ما غضش بصري هو بيتكلم لو أنا بصري وقع على امرأة من غير قصد يعني أنا مش مش متعمد هو ده نظر الفجاءة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة وعن نظر الفجاءة قال فأمرني أن أصرف بصري فأمرني أن أصرف بصري وفي رواية في السنن قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك طيب إذا كان ده أمر من النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا جرير في ان هو بس عينه لما وقعت على شيء النبي عليه الصلاه والسلام قال اصرف بصرك طيب طب يبقى حال الانسان اللي بيستديم النظر وهي دي الخطوره يا جماعه ان هو يستديم النظر يداوم النظر إلى الحرام وهو يتعمد ده اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام امر سيدنا جرير في النظره اللي هي الفجاه اللي من غير قصد قال له اصرف بصرك قال فامرني في روايه مسلم فامرني ان اصرف بصري يبقى انا هقول ايه لربنا سبحانه وتعالى لو انا مداوم على النظر واتفرج على مسلسل ولا وقاعد قدامي البنات الجميله الممثلات ولا ولا واحد بيتفرج على فيلم من الافلام الاباحيه ولا ويت- يداوم النظر الى عورات الرجال والنساء كيف كيف سيحاسب هذا الانسان؟ كيف سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ إن الحياء من الله سبحانه وتعالى يمنع الانسان ان هو يداوم النظر الى الحرام. يعني ممكن بصره يقع غصب عنه او فجاه فيدفع يدفع يجاهد نفسه يعني يصرف يعني ي- زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال اصرف بصرك يحول البصر يغض البصر على طول يفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى يرى لكن مداومه النظر لا شك ان ان هنا ده بيدل على ان في حاجه حاله من الضعف لكن النبي عليه الصلاه والسلام نبه على المعنى ده اللي هي مداومة النظر النظرة بعد النظرة لا تتبع النظرة قال قال لعلي رضي الله عنه يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة لك الأولى يعني ال- اللي هي النظرة اللي وقعت من غير قصد لك مش معناها إن إن أنت يعني بتاخد ثواب يعني عليها أو إن براحتك لأ يعني لا يحاسب هو ما كانش متعمد ما كانش متعمد ان هو يشوف احنا مش بنقول ان هو قاعد في مكان عارف انه هيعدي اللي هو اياكم والجلوس على الطرقات زي ما قلنا في درس امبارح لا هو ماشي عادي فوقع بصره على امراه ما كانش متعمد دي النظره الاولى فالنبي عليه الصلاه والسلام قال بعد النظره دي غض بصرك وخلاص لا تتبع النظره النظره ما ترجعش تبص تاني يعني بصره وقع على امرأة وبعدين غض بصره فيجي الشيطان بقى ايه يدخل له طب بس طب خد فكرة طب بص تاني طب بي... طب شوف هي لابسة ايه طب ايه ده هو البنات بقوا عاملين الشيطان ايه يحتال عليه علشان يرجع يتابع النظرات نظرة بعد نظرة وبعدين بص وبعدين غض وبعدين يرجع يبص وبعدين يغض كل مرة ايه القلب بيحصل فيه ايه يتأثر فقال يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة واضح المعنى ده فاللي عايز بقى يستزيد من المعنى الكلام عن غض البصر يعني يرجع للمجلس اللي كنا عاملينه في تفسير سورة النور لكن احنا هنا احنا عايزين نقول ان من اسباب العلاج من اسباب علاج الشهوه استثاره الشهوه المحرمه عند الانسان عند المؤمن عند الرجل وعند المراه هو من اسباب العلاج هو غض البصر ان انت تجاهد نفسك في غض البصر ازاي ان انت تستحضر ان نظر ربنا سبحانه وتعالى اليك اسبق وان الله سبحانه وتعالى يراك ويعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال هو- وهو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء أو تمر به وبهم المرأة الحسناء فإذا غفلوا لحظ إليها يعني لو الناس مش واخدين باله هو يبص فإذا غفلوا لحظ إليها فإذا فطنوا غض لما ياخدوا بالهم منه يغض بصره وخايف من الناس ومش خايف من ربنا سبحانه وتعالى فإذا غفلوا تاني لحظ لو ما يعني مش واخدين بالهم يرجع يبص تاني فإذا فطنوا غض بصره عنها فإذا فطنوا غض بصره عنها وقد اطلع الله من قلبه أنه ودّ أن لو رآها يعني عارية أو كما قال يعني ابن عباس وقال ابن عباس في قوله وما تخفي الصدور يعلم إذا أنت قدرت عليها هل تزني بها أم لا وقال السدي رحمه الله وما تخفي الصدور أي من الوسوسة فالله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فده سبب كافي يخلي الإنسان إن هو يستحضر المعنى ده دايما ويجاهد نفسه في غض البصر إن النظرة دي ربنا يعلمها سبحانه وتعالى وإن أنا سأحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى عن كل نظرة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يطهر أبصارنا وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى طيب السبب الثاني من أسباب العلاج آه، الزواج يعني آه، وده لازم يكون حل يعني لازم يكون مطروح بقوة في آه، المشكلة دي يعني ما ينفعش ان احنا نقعد نتكلم عن الحلول ومجاهدة النفس والصيام وغض البصر والعبادة كل دي من الأسباب لكن من أعظم الأسباب هو أن الإنسان يتزوج يتعفف ذاك في في صحيح مسلم عن علقمة رضي الله عنه ورحمه الله قال كنت أمشي مع عبد الله يعني ابن مسعود بمنن فلقيه عثمان يعني ابن عفان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك يعني سيدنا عثمان آه، شاف سيدنا ابن مسعود رضي الله عنهما آه، بمنى فايه يعني خده في جنب كده ومشي معاه وعلقمه كان بعيد شويه رحمه الله فابن آه، ابن مسعود ايه يعني كان ظاهر عليه علامات ال- الزهد وكده فسيدنا عثمان قال له يعني ايه تعال نشوف لك عروسه ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك ترجعك شباب كده تاني قال فقال عبد الله ال- الواضح ان ابن مسعود رضي الله عنه يعني خلاص يعني اظهر انه لا حاجة له في ال- الزواج وبعدين علقمة قرب تاني عشان بقى يسمع هو ت- تلميذ آه، ابن مسعود عشان يسمع الحديث فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج و فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء شوف شوف هنا حديث جميل جدا ابن مسعود بيقول له انت بتقول لي دلوقتي كده على موضوع الزواج ده ده النبي عليه الصلاه والسلام خرج علينا واحنا بقى شباب يعني ايام الشباب قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج يعني تخيل كده المشهد ده ان مجموعه شباب دلوقتي فالنبي عليه الصلاه والسلام يخرج ويقول لهم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج اللي عنده القدره على ال- النكاح والمؤونة يعني عنده القدرة المادية والقدرة الجسدية والقدرة العقلية من استطاع منكم الباءة فليتزوج فالنبي عليه الصلاة والسلام يحث ويشجع الشباب على الزواج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج يعني ده يساعد الإنسان على غض البصر يعين الإنسان على غض البصر حتى سبحان الله شوف الفقهاء تكلموا في المعنى ده مثلا يقال في ان من السنن في يوم الجمعه ان الرجل يغتسل غسل الجنابه ففي بعض الروايات من غسل واغتسل فقالوا غسل يعني اوجب الغسل لامراته يعني جامع زوجته فاوجب لها الغسل فقال من غسل فقالوا ايه الحكمه من كده ان هذا يعين الرجل على غض البصر اذا خرج الى صلاه الجمعه يعني لما لما يخرج الشهوه في الطريق الحلال يخرج للصلاه وهو نفسه ساكنه ومطمئن ويعان على غض البصر فذلك شوف هنا النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الزواج يعين المؤمن على غض البصر هو مش هي يعني مش هيمنع المشكله يعني لو هو واحد عنده مشكله مثلا في المراقبه لا يخاف من الله سبحانه وتعالى او هو ايمانه ضعيف فيعني يعني برضه ايه هيبص ممكن بالعكس الزواج يخليه يعني يدمن النظر الى النساء اكتر واكتر لكن الزواج مع الايمان والتقوى يعين اغض للبصر يعين الشاب يعين الرجل المراه على غض البصر واحصن للفرج شوف الكلمتين دول ان الانسان يتحصن يبتعد عن الفتن يبتعد عن الشهوات طيب قال معلش قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء قال يعني ان من لم يستطع يعني العاجز عن الزواج يعني ما عندوش ال ال يعني مؤنة الزواج فعليه بالصوم يجتهد بقى في الصيام ليه لأن الصيام الصيام يعني يضعف الشهوة لما الإنسان بياكل كتير ويشرب كتير ويبقى مرتاح وكذا ده الحالات دي بتساعد في استثارة الشهوات أكتر عشان كده في رمضان لما الإنسان بيتقلل من الطعام يحس إن هو إيه غض البصر أسهل الشهوة بتاعته أقل حتى كنا اتكلمنا عن المعنى ده في في قصة سيدنا يوسف عليه السلام امرأة العزيز قال تعالى فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأة فالمتكأة ده اللي هي قاعدة مريحة كده وفي أكل وشرب وكده فالجو ده جو إثارة شهوات اعتلت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فهي خططت ان هم يكونوا في حالة أكل وشرب وقاعدين مريحين لأن الحالات دي مع النظر تثير الشهوات أكتر بخلاف اللي بيقلل من الطعام والشراب واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصوم فإنه له وجاء يعني يكسر حدة الشهوة والإمام النووي رحمه الله ذكر فوائد يعني في الحديث ترجعوا لها يعني ماشي في يعني ايه يعني وصية يعني عثمان أو نصيحة عثمان رضي الله عنه لابن مسعود وكده طيب طيب احنا كنا دلوقتي بنتكلم ان بنقول ان الزواج ده من من اسباب العلاج ومن الادله ده كمان في حديث جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى امراه فاتى امراته زينب وهي تمعس منيئه فقضى حاجته ثم خرج الى اصحابه فقال ان المراه تقبل في صوره شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه فإن ذلك يرد ما في نفسه طيب ثواني كده طيب الحديث ده الحديث ده يدل على ان الزواج علاج علاج للمشكله النبي عليه الصلاه والسلام راى امراه يعني وقع بصر النبي عليه الصلاه والسلام على امراه فاتى امراته زينب رضي الله عنها وهي تمعس منيئه يعني تدلك الجلد المدبوغ ده يعني بتعمل حاجه في الجلود يعني فقضى حاجته ثم خرج الى اصحابه يعني اغتسل وخرج إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان شوف النبي هنا يعلم الصحابة إزاي لو هو رجل مثلا بصر وقع على امرأة فحصل شيء نفسه تحركت الشهوة أثيرت أو كذا ده ده يعني وقع من النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التعليم يعلم الصحابة فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه وفي رواية صحيح مسلم إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليوقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه شوف ركزوا بقى في كلام الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث ده قال ومعنى الحديث أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته أو جاريته إن كانت له فليواقعها ليه؟ ليدفع شهوته وتسكن نفسه ويجمع قلبه على ما هو بصدده يعني يقول إن ده ال- الدين بيعمل لك حل عملي لو هو الرجل نظر إلى امرأة ونفسه تحركت قلبه تعلق بهذه المرأة النبي عليه الصلاة والسلام وصى قال فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه يعني من هذا التعلق قال وقوله صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان قال العلماء معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن يعني المرأة إذا خرجت من بيتها متزينة ومتبرجة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أن المرأة تقبل في صورة الشيطان يعني بتعمل عمل الشيطان في الإغواء تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان يعني الشيطان بيزين النظرة دي في عين الرجل فقال قال الإمام النووي رحمه الله فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه وتزيينه له قال ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها ألا تخرج بين الرجال إلا لضرورة وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقا ده كلام الإمام النووي رحمه الله ذاك في في قول الله تبارك وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله احنا قلنا النبي عليه الصلاه والسلام قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض البصر واحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء وجي ايات في في سوره النور امر المجتمع بالتزويج وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم فعكرمة رحمه الله بيقول في قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله قال هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي يعني رجل يرى امرأة تعجبه كأنه يشتهي فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضي حاجته منها فإن ذلك يرد ما في نفسه زي ما جه في الحديث وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله تحس كده إن إيه إن الأثر ده بتخلي إيه يعني نفسك تصعب عليك كده يقول لك وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض يتصبر يدعي ربنا سبحانه وتعالى فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله وذلك احنا من اكتر المشاكل اللي موجوده في المجتمع بتاعنا دلوقتي صعوبه الزواج تعنت الاهل والمبالغه في المهور وتكاليف الزواج والحاجات دي دي بتصعب الزواج بتصعب المهمه على الشاب فدلوقتي لما تيجي تتصور إيه لو شاب مثلا في مجتمعنا في بلدنا وعايز يتزوج من المرتب بتاعه اللي هو بياخده يعني لو بيشغال مثلا في مكان بياخد مثلا كام هنقول بياخد مرتب عالي مثلا يعني بياخد عشرة آلاف خمستاشر ألف عشرين ألف أكتر من كده هل الراتب ده في الوقت اللي احنا فيه يسمح للشاب ان هو يجيب شبكة وان هو يجهز يشتري شقة ويشطبها ويفرشها ويعمل ويدفع مهره ويكتب قايمة ويعمل مستحيل يعني لما تيجي اي شاب كده هياته دلوقتي متخرج ولا شغال في اي حاجه دكتور ولا مهندس ولا آه، ولا اي مهنه شوف بياخد الراتب بتاعه كام وتعال احسبها احسبها كده معاه فيبقى احنا احنا دلوقتي آه، يعني ظروف المجتمع صعبه والظروف الاقتصاديه صعبه واحنا بقينا بنفرض التزامات على الشباب وفي الاخر اللي بيتضرر البنت والولد يعني هو دلوقتي ال- الراجل دلوقتي اللي هو إيه، يعني بي بي يعني يبالغ في ال- المهور وفي تكاليف الزواج لبنته ويجي له انسان مثلا كويس لكن ظروفه مثلا مش يعني مش قد كده يعني على القد فيبالغ وبعدين ما يجوزش البنت لحد لما يجي حد يقدر ان هو ي- يعني يشيل يعني التكاليف دي ومفيش مشكله وحقه يعني مفيش مشكله حقه ان هو آه، يعني يطلب اللي اللي هو شايفه ومهر المثل بتاعها مفيش مشكله يعني محدش قال له ان هو مش من حقه ان هو يعمل كده او ان هو يطمن على بنته او يامن مستقبلها او الحاجات اللي الاهل يعني بيعتبروها دي لكن في اعتبار تاني ان البنت دي محتاجه تتزوج البنت دي محتاجه تتعفف البنت دي عندها احتياجات نفسيه واحتياجات جسديه واحتياجات آه، عاطفيه هي محتاجه ده هي محتاجه تتزوج وممكن تستحي ان هي تقول يعني هي مثلا في ثانوي و... و- وحاسه ان هي محتاجه ان هي تتزوج عشان تتعفف فاحنا دلوقتي بقينا نلزم الناس ان لا مش هينفع تتجوزي دلوقتي وانت في ثانوي ولو انت في الجامعه لما تخلصي تخلص دراسه ولما تخلص كمان بعد الدراسه مش عارف تشتغل وتكون نفسها شويه وتمشي في الكارير بتاعها ولا كمان آه، تكمل دراسه مثلا او كده فيقول لك لا البنت لما تخلص دراستها طيب هي هي احتياجها ايه هي ممكن ال- الاصلح ليها والاصلح لدينها ودنيتها واخرتها ان هي تتزوج وهي في الجامعه وايه المشكله ايه المشكله ان هي تتزوج وهي في الجامعه ايه المشكله تتزوج ان هي في ثانوي ايه المشكله في ده و... وتتعود ان هي تتحمل مسؤوليه من بدري وايه المشكله تكمل دراستها وهي متزوجه مش ده احسن من ان هي تمشي في علاقه حرام او ان هي تقع في شيء من الحرام احنا مش بنقول ان ده مبرر للناس ان هي تقول والله اصل انا اهلي مش وافين فخلاص بقى هعمل حرام لا هو انت تصبر و- وتدعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك الامر لكن احنا دلوقتي الخطاب للاباء ربنا سبحانه وتعالى قال وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم يعني انت راجل مثلا ربنا موسع عليك جوز ابنك جوز ابنك أعينوا على الزواج خليه يتعفف وأنكحوا الأيام منكم ابن ابن كثير رحمه الله بيقول هذا أمر بالتزويج ده أمر أمر الأولياء وأمر المجتمع إن المجتمع ييسر يعين الشباب على الزواج وأنكحوا الأيام منكم الأيم اللي هو لا زوج له سواء بقى رجل أو امرأة رجل أيم وامرأة أيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليه يعني يعني أنت دلوقتي ممكن يكون المانع اللي أنت مش عايز تزوج الشاب ده إن هو مثلا فقير فربنا سبحانه وتعالى بيقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم يعني ربنا سبحانه وتعالى زي ما أغناك وزي ما ربنا سبحانه وتعالى أعانك وفتحت البيت وكبرت بناتك و... وما شاء الله البنت بقت عروسة دلوقتي وانت بتجهزها كمان ربنا هو الذي أعانك فكمان يعين هذا الشاب إذا كان إن- إنسان طيب وبيحاول إن هو يتكسب من حلال خلاص إيه المشكلة ربنا يوسع عليه وقال قال البغوي رحمه الله ومعنى الآية زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم وقال في قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله قيل الغنى ها هنا القناعة وقيل اجتماع الرزقين رزق الزوج ورزق الزوجة هو دلوقتي هو كان رزق البنت دي بيصل إليها عن طريق الوالد دلوقتي رزق البنت دي هيصل إليها عن طريق الزوج فربنا بيقول ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ربنا هيوسع عليه وهيسوق الرزق علشان ده رزق الانسانه دي اللي هو بيصرف عليها ولا الاولاد زي ما هما بيقولوا كده ايه ال- الولد بيجي برزقه وده صحيح نحن نرزقهم واياكم وقال عمر عجبت لمن ابتغى الغنى بغير النكاح والله عز وجل يقول ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله يعني سيدنا عمر يقول انا اتعجب اللي يبتغي الغنى بغير النكاح بغير الزواج وروي عن بعضهم ان الله تعالى وعد الغنى بالنكاح وبالتفرق يعني سواء في الزواج او في الطلاق ربنا سبحانه وتعالى وعد بالغنى قال ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله في الزواج وقال وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله قال رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى وقال أبو بكر رضي الله عنه أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى وقال ابن مسعود رضي الله عنه التمسوا الغنى في النكاح يقول الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع والله واسع عليم سبحانه وتعالى فيا جماعة احنا عايزين نسهل نسهل الموضوع ال- الشاب دلوقتي اللي هو مثلا في آه، الجامعة يحاول على قد ما يقدر ان هو يشتغل ويتكسب ويتحمل مسؤولية عشان يتعفف ويحتسب النية دي نية السعي على ال- الرزق الحلال علشان أعف نفسي وقلل بقى ايه قلل سقف ال- الطموحات بتاعتك شوية يعني انت دلوقتي علشان تتزوج مثلا واحدة في نفس ال- الطموحات اللي انت عايزها في المستوى ال- مستوى الجمال والمستوى المادي والمستوى الاجتماعي و- وكل الحاجات دي ده هيحتاج منك تكاليف زيادة مثلا فانت محتاج ان انت تعفف فخلاص ايه المشكله قلل قلل دلوقتي بس ايه سقف الطموحات بتاعتك شويه يعني مش لازم تاخد كل حاجه 100% زي ما انت عايز عادي ودي يعني يعني يعني نصيحه كده يعني بس تعفف و... وتزوج وابتعد عن الحرام والسلامة لا يعدلها شيء هيفضل مستني مثلا خمس ست سنين علشان أوصل للهدف اللي أنا عايزه طب الخمس سنين دول هتعمل فيهم إيه فيعني يعني يرضى ب- لو شيء مثلا يعني آه، قبول في قبول الحمد لله وكده بس مش اللي مش اللي هو كان نفسه فيه ويتمناه ومش عارف إيه، عادي يعني مش مشكله فيتبلغ يعني ب آه، الموجود هذه نصيحة ونصيحة كمان للأهل يعني يسروا وأحيانا ال ال ال ال الأب مثلا بينسى ان هو فتره ال- فتره الشباب بتاعته لما هو خلاص يعني يعني العهد بتاعه يعني بعد عن الشباب وعن ال- يعني استثاره الشهوات ومش مش حاسس بالفتن اللي في الواقع فيبقى مش حاسس بابنه ومش حاسس ببنته مش حاسس هو بيعاني ازاي او بيجاهد نفسه ازاي او الموضوع عنده صعب ازاي فمش حاسس بيه فمحتاج ان الاباء كده محتاجين ايه محتاج آه، يعني صح صح معانا شويه يا عم الحاج يقول لك لا انا بنتي محترمه ما بتفكرش في الحاجات دي يعني ايه يعني حضرتك لما مثلا كنت عايز تتجوز او لما ام البنت دي تزوجت ما كانتش محترمه يعني ما هي محترمه هي كمان يعني ايه بنتي محترمه متربيه ما بتفكرش في الزواج ده كلام غلط تماما هو ايه علاقه ده اصلا بالاحترام ممكن يكون انسان محترم جدا ومتدين جدا وعايز يتزوج ايه المشكله عنده رغبه ر- ربنا خلق فيه كده فهي عندها احتياجات وممكن كمان يكون في مشاكل في البيت مثلا ان الاحتياجات احتياجاتها النفسيه والعاطفيه آه، يعني مش متوفره محدش بيهتم بيها محدش بيسال عليها فانت ليه تحط البنت في فتنه ليه تحطها في فتنه ان هي دلوقتي آه، يعني مستنيه حد يقول لها كلمه اهتمام ولا حد يقول لها كلمه اعجاب فهي ما خدتش ده في البيت فاي واحد ماشي في الشارع هيقول لها كلمه هتحس هتحس بالاهتمام وتحس بالانجذاب ليه و... وانت ليه تفتن بنتك وليه توقعها في الحرام مخليها تتعفف وتتزوج ومشي الامور وخلاص وربنا يكرمها ربنا يرزقها هي وزوجها لكن الناس آه، للاسف المظاهر عندهم قبل اي حاجه يعني هو بس اهم حاجه ال- الاجتماعيات والناس هتقول علينا ايه وان انا اجوز بنتي وهي صغيره ولا ان هي ما يجيلهاش الحاجه اللي جات لي مش عارف لفلانه ولا ما يتكتب لهاش قايمه زي ما اتكتب لفلانه وفي الاخر اللي بيتظلم مين اللي بيتظلم يعني كله بيتظلم ما تفهمش انسان والله الناس بتعمل في نفسها ليه كده يعني هو الراجل بيتكلف ويتعنت عشان يجيب حاجات هم مش محتاجينها والام ممكن تروح تستلف وتقترض مثلا آه، وتاخد وتتعامل بالربا عشان تجيب لبنتها حاجات زياده عن الطاقه بتاعتهم وعن الامكانيات بتاعتهم عشان الناس ومبالغه ومغالاه في آه، حاجات في الجهاز وكده وتكلف ايه المشكله ان هو يعني ما- ي- يبدا البيت بالحاجات اللي هم محتاجينها الحاجات الاساسيات اللي محتاجينها شوف محتاجين كام طبق محتاجين كام كوبايه محتاجين كام معلقه محتاجين الحاجات الاساسيه اللي محتاجينها محتاجين كام غطا محتاجين كام آه، ملايه سرير محتاجين كام فوطه مش هنجيب يعني هنجيب آه، آه، 100 فوطه هو انا هقعد اتنشف في 100 فوطه ما خلاص لما نجيب كام على قد احتياجنا وبعدين آه، لما نحتاج تاني خلاص ان شاء الله ربنا يكرمنا ونجيب لكن المبالغه في كل حاجه ونعمل اوضه اطفال طب هو انت لسه ما فيش اطفال بس نعمل اوضه اطفال الناس يعني الناس تيجي الشقه وتلاقي اوضه فاضيه لا ما ينفعش طبعا الناس لازم تيجي وتقعد تلف في الشقه وتتفرج عليها كده و- لو لقيت اوضه فاضيه هياكلوا وشنا طيب ده ده بقى اثره ايه اثره ايه على الشباب الشاب دلوقتي آه، عنده مشكله مش عارف يتجوز مصاريف غاليه جدا والبنت نفسها تتجوز والظروف صعبه والراجل ابوها بيروح يستلف علشان يجهزها ولا بيتزنق ولا ممكن يتعامل بالحرام ويقبل رشوة ولا يتعامل بالربا ولا ياخدوا بضاعة مثلا من حد مثلا بالربا علشان ي- نجيب للبنت وعشان الناس ما تقولش علينا فشوف دوامة كده تحس إنسان لو أنت باصص كده من بعيد كده هو ده إيه؟ يعني إحنا بنعمل كده ليه؟ في الآخر اللي, اللي, اللي- اللي بيتعب هو الشاب والبنت فيا جماعة احنا عايزين نيسر على الناس وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم قال ابن كثير هذا أمر بالتزويج أمر للمجتمع أمر للناس عموم المسلمين الأولياء ساعدوا الناس يا جماعة إن هي تتعفف وإن هي تتزوج تقفش بقى سواء بقى سواء مثلا امرأة مثلا طلقت وهي دلوقتي ما- يعني آه، علشان هي عندها رغبة لا يقول لك مشهور كده عند الناس ان خلاص هي ما دام اتطلقت وعندها عيال لا خلاص بقى خلي بالك من العيال ويعني عيب ان انت يعني مش من الادب ان انت تفكري ان انت تتزوجي انت خلاص زوجك مثلا توفي ولا هي مطلقه ولا حاجه خلاص عيب ان هي ايه تتزوج ولو المرأة دي لقت إنسان طيب وإنسان مثلا آه، يتزوجها مثلا تكون زوجة تانية ولا حاجة لا هتبقى هنا هي خطفت رجالة وده إجرام اللي هي بتعمله جريمة طب هي طب هي تعمل إيه؟ يعني تمشي تمشي في طريق حرام وهي عايزة دلوقتي تصرف على عيالها هتعمل إيه؟ تنزل بقى إيه تحارب وتكافح وتختلط وتبيع حتة من دينها وتتنازل عن حيائها علشان تعرف تصرف على العيال ولا تعمل ايه ولا تعيش بقى إيه، تتكفف الناس و... وهي انسانه عفيفه مثلا فيا جماعه احنا ب- يعني احنا اللي بنصعب الدنيا يعني احنا اللي بنصعب الامور على نفسنا إيه، ولكن لو احنا مشينا على الشرع هتلاقي الامور سهله سهله وميسره وربنا سبحانه وتعالى بييسر لنا الامور ولكن احنا احنا بنحب ايه نصعب الدنيا على نفسنا يعني ف آه، طبعا ده كان من اسباب من اسباب العلاج احنا اتكلمنا في مجلس النهارده عن آه، سببين السبب الاول غض البصر السبب الثاني الزواج فلو انت شاب جزء تبقى انت مستحضر ان جزء من يعني اساسي من اسباب العلاج علاج هذه الشهوه ان انت تتزوج ان انت تتزوج مش بتكلم كمان عن الحاجات اللي هي الادمان ادمان الاباحيه او الحاجات اللي زي دي لان ممكن في بعض الحالات يكون الزواج مش علاج الح- هو محتاج ان هو يتعالج علاج مثلا ادمان او بطريقه بطريقه معينه او كده إيه، ده قصه تانية عشان محدش بس يعترض على الكلام ويقول ايه طب ما ممكن واحد يتزوج ويبقى برضه لسه عنده الشهوه او عنده النظر او عنده متابعه الاباحيه او الكلام ده احنا بنتكلم في الاصل النبي عليه الصلاه والسلام قال فانه اغض للبصر واحصن للفرج ده في الاصل في الاصل اللي هي ال- النفسيه الطبيعيه اللي هو اصلا بيجاهد نفسه اللي هو عنده اصلا مخزون من الايمان ما عندوش ادمان لحاجه معينه احنا بنتكلم في الاصل إيه، ده بيساعد لا شك وده الاصل يعني ده الاصل عند الناس كلها ان لما بيتزوج خلاص بيبقى الامر عنده ايه اهدى شويه وشهوته بتستقر الحالات التانية بقى خلاص هو محتاج بقى ان هو يعني إيه، يبحث بقى عن علاج متخصص إيه، في الموضوع زي مثلا ايه ال- منصة واعي إيه، او يتفرج يعني على حلقة كان في الفترة الأخيرة في كذا حلقة بودكاست إيه، بتتكلم يعني عن الموضوع ده إيه، عن دكتور محمد عبد الجواد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن إيه، يطهر قلوبنا وأن ييسر الزواج للشباب والبنات وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا